يا رب قصدت بابك ودير بابك ما قصدتوش ادي الباب مفتوح عمري ما قفلتوش يا سابي للستر استرها ما تفضحهاش ولغيرك انت ابدا ما تحوجناش والحق يعلى واحنا على الحق ما نعلاش يا واخد العهد على عمك يا خويا ما تعلاش زي اللي قبلنا ما قالوا العين على الحاجب ما تعلاش واذا كنت بتحب حب بس لازم لازم تكون حساس وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا ودع الناس وانزل لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس واللي ما ترضاش على روحك ما ترضاش يا اخويا على الناس كلام حقوله يا قلبي ويا ريت يسمعه الناس يا مكان عالدنيا فتوات قبلنا يقولوا احنا احسن ناس صباحهم رمايم يا اخويا ويدهوسهم عليهم الناس اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لجميع الناس وجنة الخلد هيدخلها من الناس القازمين الغيظ والعافين عن الناس أول ما كتب الألم كتب الألم الله يكمل السطر بمحمد رسول الله قال هو حبيبي محبوبي هو خير خلق الله واللي يصلي على الحبيب النبي يا فرحته يا هنا واللي حتعمله النهارده بكره امام الكريم تلقاه يا آل بيت النبي أنا حناديكم طمعا في نظرة رضا ليا العشم فيه طمعان في نظرة رضا ليا العشم فيكم أنا ليا أربعة في وقت الديك بلدي سيدنا الحسن والحسين والسيد والإمام علي أبي آه آه آه سيدنا الحسن والحسين والسيد والإمام علي أبيهم كان ابن جدهم الحبيب النبي أنا ليا العشم فيهم وإزاي أنا النار يا سيدنا الحسين وأنا وأنا وأنا روحي بابا روحي مولانا مولانا سيدنا الحسين سيدنا الحسين ولي النعم شباب الجنة أبا العالمين أبا العالمين شيخ العرب يا بدوي أبو السباع أبو السباع يا آل البيت يا أهل البيت يا آل البيت يا آل بيت النبي يا آل بيت النبي أمانة ما تفتونيش عايز أقول مطلبي بس في حماكم أعيش يا عايز انول مطلبي بس في حماكم اعيش ان شافوني ببكي يا سيد عبد الرحيم يا الهي قالوا لي ما تبكيش انا قلت ببكي على حالي على حالي يا خلقي ما تلوميش إن شافوني ببكي قالوا لي ما تبكيش أنا قلت ببكي على حالي يا خلي ما تلومنيش ضيع احتمال على جرحي وعايز اعيش وبدل ما البس حريري يعذبني نفسي الكيش وبدل ما اكل طيور متنضفه من الريش اكل بملح حصى واغمسه بالعيش يا عين يا عين يا عين يا عين نزلت بحر الحبيب النبي ولا خفت من الطراطيش نادى عليا المردي وقال لي ما تعديش انا قلت ليه ليه يا حبيبي عديني وخد بقشيش عايز لي جرحي دوايا يا احمد يا بدوي لفيت ما بلاقيش قمت اشتكيت الطبيب اللي ما عالجنيش القاضي شاف شكوتي زعل ما نصفنيش قال يا جريح الهوى اذا كنت غاوي تعيش سافر الى مصر واشكي لمولانا لمولانا لمولانا سيدنا الحسين حالك حتم امالك يا حبيبي وتتهنى مع الدراويش أنا اللي أنا بيت النبي من أهلي خدوني على باب مولانا سيدنا الحسين على الباب على الباب وسابوني أنا اللي أهل بيت النبي من أهل خاتون على باب مولانا سيدنا الحسين على الباب والزبون ندت ماما الكريمة أم هاشم على زينهم وخدوني يا- يا سيدنا الحسين يا با يا بسم عين الميدان يا با انور يا ابو شرف الدين المدد ندت ماما الكريمه ام هاشم على دينهم وخدوني على مدرسة الحب يا أبا العالمين يا زين العابدين والدون فتحوا مدفات الامتحانات وامتحانوني فتحوا مدفات الامتحانات يا سيدي يا ورائي المدد يا روحي وانت حنون لما نجحت في امتحانات عند أهل البيت ثبتوا لما نجحت في الامتحانات ثبتوا انا قلت يا غربي يا اللي ودوا الناس ودوني قالوا ان عدتك معانا انا قلت عدوني بس على شط بحر الخوف عدوني ولما مدحت الحبيب النبي روحي بالليل والنهار شغلون يا أهل البيت بالليل والنهار شغلون ولما نجحت في الامتحانات حبايبي بلدوا البوارق يا روحي وحلكم لم يفتوني أصل المحبة أساسي وداد والوداد منه كشفهم ضريح الحسين فاح الغدر منه كشفهم ضريح الحسين فاح الغدر منه شم الروايح زكية والمسك فحمل قال الحبيب النبي قال الحبيب النبي الحسين مني وانا منه واللي يمس بالسوق اكل منه خصيم يوم القيامة يا ويله بقى مين سيدنا الحسين ونبينا يا بابا ما جيناك على آل البيت على آل البيت يا آل البيت آه على باب مولانا سيدنا الحسين طبيب المبالي حضر والكشف مجان على باب مولانا سيدنا الحسين طبيب المبالي حضر يا احمد يا بدر والكشف مجان انا قلت امانه يا طبيب امانه امانه امانه يا طبيب توصف دوا الحالي كشف علي الطبيب يا ابا يا ابو اسماعيل مدد وجد الجرح مدد طبيب المبالغ حاضر يا مولانا والكشف مجاني انا قلت امانه يا طبيب توصف دوا الحال كشف علي مولانا سيدنا الحسين وجد الجرح متداري قال لي يا مناس بتحب ولكن عالحب بالدال ويا مناس عيانين لكن الهدوم بالدال أوه، أوه، أوه. يا مناس عبادتها في الظاهر وناس عبادتها في الداخل ويا مناس مساكين يا قلب كشف علي يا بابا وسرد العلاج وسط العلاج من غال قال لي صلي على الحبيب النبي قال لي صلي على الحبيب النبي لان النبي قال قال لي امانه يا حبيبي امانه ما تحط في حسالي الا في رحم مبتلي زي حالك ساعة تقول اه لقلبي أي حالة أنت فاكر ولا ناسي ولا قلبك انشغاله يا حبيبي نهاجر يا حبيبي خليك فاكر يا حبيبي نهاجر يا حبيبي خليك فاكر حبك انت اللي ظالمني هي دي كل الحكايه طبيب المبال سكنة الحسين بيدي كل جرح دواه طبيب المبال سكنة الحسين بيدي كل جرح دواه انا قلت يا عيانين يا مبالي قولوا مغيره على باب مولانا سيدنا الحسين طبيب المبارك في عارج العيان يا مين يقول السليم يا ولا تشبيه العيان يا لا يمين في الهوى أصل الملام حرام ولا تأمل للدنيا أصل الدنيا ملها أمان ألسدنا الحسين المدد اللي يصلي على حبيبي جد روحي يرمر عليك بيبان شد القد منزلك ما تقوم يا نعسان يا وصفة حبيبي سيدنا النبي لا هي على غالية ولا النعسان
يومو حبيبة حبيبة حبيبة يا وسط حبيبي سيدنا النبي يا هي لا هي ولا غالية ولا العسل من حب أبويا في الحبيب النبي زمان عربي فرحان وقال ودحتك يا ولدي مدح للنبي العدنان وكل ما تصلي على الحبيب النبي روح حسيت كلمة ده حرسمان كلام هقول لك عليه يا ولدي احرص من الدنيا اصل الدنيا ملها امان دنيا غرورة وكل ساعة في حال واللي يآمن لها يبقى بها عريان دع الأيام ما تفعل ما تشاء دع الأيام ما تفعل ما تشاء وطيب نفس لإذا حكم القضاء دع الأيام ما تفعل ما تشاء دع الأيام ما تفعل ما تشاء واطلب نفس الإذا حكم القضاء الحب في حب الحب يا حبيب العمر بنادي طه هو حبيبي أكم إنسان يتداعي ولاي أكم إنسان يتداعي الولاي ويشكر ويكبر على الولاي بقلب جحود لا بيقبل نهاي يقول له القبر في ليلة نزول أجل تاجك يا حمال الخطايا رسول الله ده أنا بالصحيفة رسول الله ده أنا بالصحيفة جوابك إيه يا ناس الحبايب جوابك إيه في الحضرات قول جوابك ايه وحمولك خطايا آه آه آه ساعة ساعة رضا والوقت وقت السعيد واحنا كلنا اخوات ولا فينا حد غريب يا أبا العلمين المدد يا أبا العلمين وقت وقت سعيد خليك مع ربنا تبقى البعيد قريب والحب مش عيب يا حبيبي ما دام لأعز حبيب يا رب الأرباب ربي لك وعلمنا الأدب وحببنا في بعضينا زي ما قال الحبيب النبي أحسن العبادة محبتنا لبعضينا أحسن عبادة محبتنا لبعضينا من الشرق للغرب يابا يابا أنور يا أبو شرف الدين لفينا ما خلينا زي طريق الحبيب النبي زي طريق الحبيب النبي يا حبايبي ما لقينا قال يا مرحرح لا ترحرح فإن اللي رحرح خليك مع ربنا ولا تندم على اللي راح ومدح أهل بيت النبي والصلاة على النبي بتريح والصلاة على الحبيب النبي بتريح والكل فيها يرتاح قالوا حب الحبايب تعب انا قلت في حبهم برتاح الصحابة يتعب أنا قلت بحبهم برتاح من حب في أهل بيت النبي وسيدنا النبي ده أنا ده أنا ده أنا ده أنا ده أنا ده أنا حمدك فيهم مسا وصباح قالوا اللي يصلي على الحبيب النبي لو تبان ارتاح الساعة ساعة فريدة والنور ده شفته فين أنا ناديت على ماما الكريمة أم هاشم وسيدنا الحسين وقلت يا سيد الخلق أنا ليا حدك رجيم طلبت يدك يا نبي. طلبت يدك يا نبي وتكمل الشفاعة يا زيد قال الصبر حلو قوي أنا قلت أجيبه منين يا قالوا الصبر حلو قوي انا انا انا انا انا انا انا قلت اجيبه منين والناس بتقول اه والناس بتقول اه مره واحده وانا بقولها اتنين والناس بتقول يا نهار يابا يا ابو اسماعيل وانا وانا بقول يا يا ليل سالت سيدنا الحسن ومولانا سيدنا الحسين قالوا يا غربي اللي الكتاب على الجبين لازم تشوفه العين انا شلت لك يا زمن الحمل ما كلت ومشيت معك يا زمن لفيت ولا خليت انا شلت لك يا زمن يا زمن يا زمن الحمل ما كملت ومشيت معاك يا زمن لفيت ولا خليت لكن خدان المرام لكن خدان المرام وعز ما تمنيت بالحب في الحبيب النبي يا عيد يا عيد يا عين يا عين يا عين من الحب في الحبيب النبي عينوني مداح لأهل البيت أمانة أمانة أمانة أمانة أهل بيت النبي روحي يا حبايبي يا حبايبي يا حبايبي أمانة أمانة أمانة القلب يكون معاي إذا رحت ولا جيت يا رسول الله يا حبيب الله تبين جالوا الخطط ببيان سألت أهل بيت النبي قالوا لي يا عربي والله جواب السعادة بيبان من العنوان والله جواب السعادة بيبان من العنوان وابن الطريق لو السند ينسب للحسين في الدرم بيبان راحوا المبال للطبيب راحوا المبال للطبيب يا أحمد يا بدوي يا سيدي يا حرق المدد يابا يا ابو عبد الله المدد يا ابا العالمين مدد راحوا المبالي الطبيب وجدوا الطبيب عيان ازداد بلاهم يا سيدنا الحسين ونادي يا رئيسة الديوان ازداد بلاهم يا احمد يا بدو ونادوا يا رئيسة الديوان بحر الطريق غويت يا روحي والعاشق ترى ترى حيران واللي انشبك في حب العبادة مع ربنا والنبي الليل ما بينام حيث البداية من النهاية والملك للحنان واللي تبين تبين روحك قالوا الخطاب في بيان واللي حتعمله النهارده بكره تلاقيه قدام واللي حتعمله النهارده